أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حمد ذاته بذاته كما يليق بذاته في قرآنه الكريم فقال الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على خير من طلعت عليه الشمس وخير من وطأ الأرض سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين الحمد لله الذي أنعم علينا لنكون من أهل هذا الوطن وأهل هذا الدين فمصرنا أميرة للقلوب التقى فيها يوسف بيعقوب أحب الله أهلها فشرفت بلقاء كثير من النبيين زارها السيد المسيح أقام فيها سيدنا موسى زارها كثير من أنبياء الله أكرمها الله بمقدسات تتلى في القرآن الكريم فيها طور سينين فيها أرض طيبة أحب أهلها العلم وشرفوا به وأحبوا كل من انتمى إلى أسرة نبينا محمد كلنا يحب آل البيت كلنا نحب من يحب آل البيت نحب العلم الذي دعا إليه نبينا الكريم محمد القرآن الكريم أول ما نزل به دعوة صريحة للعلم فقال الله لنبينا الكريم أول ما أنزل عليه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وهي دعوة صريحة للعلم أنتم أمة محمد أمة اقرأ أكرمها الله بكتاب ليس له في الكون مثيل وأكرمها الله بنبي ليس في الدنيا ولا المخلوقات له مثيل من أحبه فليعمل بسنته وليمشي على أثره العلم يزيد صاحبه بعاء القرآن الكريم أكرم أكرم تأريخ للعلم ذكر الله فيه اسم العالم حتى ولم ولو لم يكن مؤمنا ذكر الله فيه اسم سيدنا ذو القرنين وكان عالما مؤمنا وذكر فيه قارون وكان فيه عالما رغم أنه غير مؤمن كلنا يقدس العلم وأجمل ما في العلم أن تكون الصحبة في الله نرحب بفضيلة الشيخ الفاضل أستاذنا الأستاذ علي آسف له الكلمة
السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين ثم أما بعد فحياكم الله تعالى أيها الإخوة الكرام وحيا الله تعالى أخواتي الكريمات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في طلاب هذا المعهد الكريم وأن يشرح صدورنا وإياهم لما يحب ويرضى هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شباب هذا المعهد وسائر شباب المسلمين قولوا أمين وأن يحفظ بنات هذا المعهد وسائر بنات المسلمين وأن يزوج شباب هذا المعهد وسائر شباب المسلمين شفت الإخلاص في الدعاء بقى؟ آه، أيها الكرام الأفاضل في الثانوية العامة كنا بندرس حاجة اسمها مادة الكيمياء صح؟ مادة الكيمياء دي في الثانوية العامة مادة اسمها مادة الكيمياء ففي الكيمياء بيدونا يقولوا لنا ان احنا عشان نوصل للناتج النهائي لهذا التفاعل لازم ان احنا نحط مكونات على بعضها علشان في الاخر نوصل لايه للناتج النهائي صح فاحنا بنحط الناتج النهائي بعد ما بنحط التفاعلات دي كلها مع الحافز فنوصل في الاخر لايه للناتج النهائي طب ايه الناتج النهائي اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة قالوا الناتج النهائي اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة سعادة الانسان كمان مرة الناتج النهائي اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة يا اخواني السعادة ده الناتج النهائي ايه المكونات اللي هنحطها على بعضها تدينا في الاخر ايه السعادة قالوا ثلاث مكونات رئيسية هيتحطوا على بعض يدوني في الاخر السعادة ايدك اليمين معايا رقم واحد عقيدة وإيمان زائد تنمية وعمران زائد أخلاق الإسلام تساوي صلاح الإنسان كمان مرة عدوا معايا عقيدة وإيمان زائد تنمية وعمران زائد أخلاق الإسلام تساوي صلاح الإنسان ده الناتج الإيه النهائي ودي التلات تفاعلات اللي هنحطها على بعضها عشان نوصل في الآخر للناتج النهائي طب ناخد بالنا كده يا إخواني من التفصيل ده قالوا أول حاجة عقيدة وإيمان أهم صبة أهم صبة في البيت صبة الايه صبة القواعد اللي احنا بنسميها صبة الاساسات صح لو صبة الاساسات دي مش قوية وثابتة إيه اللي يحصل في البيت البيت يقع صح ولا لا العقيدة بالنسبة لنا هي صبة الاساسات فلو صبة الاساسات ضعيفة انهيار كامل ايماني يحصل في لحظات اخدتوا بالكم اللي انا قلته الراجل اللي ماشي في هذه الدنيا ليس له اي هدف في هذه الحياة الا ما يغضب الله عز وجل دي اشكالية ولا مش اشكالية يا اخواني ها مش مركزين معايا انتوا معايا انتوا معايا يا جماعة ولا مع الأسف طيب قلنا لو واحد ماشي في هذه الدنيا كل اللي يعرفه في حياته معصية الله ده راجل صاحب عقيدة والجواب لا الولد بؤلة خرج من بيته عشان يقابل الواد شقليطة فالاتنين رايحين قال لك احنا رايحين النهاردة المعهد اضرب يد الجل التمام وسقط البنطلون وافتح صدرك وكل بان بتعمل كل الكلام ده ليه عشان البت سوسه تعبرك ده صاحب عقيدة والجواب لا الولد تاني سعد قابل الواد سمعة انت رايح فين يا سمعة قال له شوف مدرسة التجارة فيها بنات فانا واقف القط رزقي اي اخت فاضلة هتخرج اقول لها تعالي يا بنت ادخلي في رحاب الايمان ده راجل صاحب عقيدة والجواب لا واحدة تالتة امها قالت لها شوف يا بنتي قالت لها ايوه يما قالت لها هديكي نصيحة العمر ايه نصيحة العمر لو ما اتجوزتش وانت في المعهد هتقعدي في ارابيزي طب الحل ايه شوفي بقى اللي يبان منك زكة عنك فتوكلي على الله وخلصي دي اصحاب عقيدة لا دي اصحاب عقيدة فاسدة صح ولا لا يا اخواني الولا علي خرج يقابل الواد عمرو فالواد عمرو قال له بقول لك يا معلم قال له مش هتصطبح قال له لا مش ناوي اصطبح ازاي يا لا ده دماغ من غير كيف تستاهل حد السيف نحن نعيش لنشرب الحشيش واخد بالك انت ازاي مشكل ده صاحب عقيدة لا شفته انسان ماشي بهذه الدنيا مش صاحب عقيدة تبقى مشكلة بينما أعداء الله تعالى لا يتحركون إلا بعقيدة عارف نتنياهو عليه لعائن الله المتتالية نتنياهو قبل أحداث 25 يناير يعلن يهودية الدولة يعني ايه يهودية الدولة يعني ان اسرائيل دولة دينية سقفها الدين ويطلع ناس عندنا في بلادنا في جرايد موجهة بالتمويل الأجنبي يقولوا لا للدين مش عايزين الدين احنا عايزين نطبق مبادئ الليبرالية والحريات المطلقة بغير قيد اه يا غبي ده عدوك فهمها صح أنه لا سعادة للإنسان في الدنيا إلا بالدين تسمعوا عن ابن خلدون ابن خلدون ده مؤسس علم الاجتماع مؤسس ايه فبيقول ايه بيقول نظرت في تاريخ الامم عامة والعرب خاصة فعلمت ان العرب جنس لا يصلح الا بدين تعرف قبل ما الواحد يتدين بص عليه بشلة في وشه سنجة في جيبه ماشي في الشارع عكس عكاز بيضرب سبعات في تمانيات تقول له انت بتعمل كده ليه يا انا يقول لك حد شايل مخه يا مولانا واحد شايل مخه التاني تعبان ليه يا ابني ايه ده دي اخلاق لا سعادة للانسان الا بالدين فطلع بقى المجموعة بقى الزبالة يطلعوا لك بقى في ال ON TV وال OTV ويكتبوا بقى في القهر اليوم واليوم السائع والحروق واخ- وجريدة الفجر وتلاقي الكلام ده كله يقول لك لو شعب مصر اختار الدين هيبقى اللونين المفضلين لهم الاسود والاسود طب ليه يا حاج يقول لك ما هم شوف بقى هيعملوا فيك ايه واحد خلي بالك بقى الناصح الامين شوف بيقول لك ايه واحد هيكبت حريتك فيرد عليهم علماء المسلمين ويقول لهم ابدا ده الاسلام يضبط الحريات ولا يكبت الحريات لأن حرية مطلقة تساوي مفسدة مطلقة صح ولا لا بنت زبالة ملهاش لازمة اسمها علياء المهدي طلعت راحت مصورة نفسها ملط قالت كما أن للبنات المحتجبات المحترمات الحق في الحجاب فلي الحق أن أمشي في الشارع عارية وصورت عارية تماما الشواذ بيطالبوا بحقهم في المثلية دلوقتي في مصر بيقولوا احنا هننزل ميدان التحرير ونطالب الشعب يريد حق الشواذ الحشاشين بيطالبوا ان الحشيش ينزل على التموين ينزل في الجمعيات التعاونية أليست هذه كوارث وأنا بسأل أصدقائي وإخواني هنا في هذا المعهد الكريم في المحلة بسأل أنتم مع الحرية المنضبطة بالإسلام أم مع الحريات المطلقة بغير قيد اللي موافق على الحرية المطلقة بغير قيد يرفع إيده طب اللي موافق أن تنضبط الحرية بالإسلام يرفع إيده طب خليك رافع إيدك كده عشان رأي الشعب مش بيقولوا رأي الشعب برضه وافق المجلس يا ابني والله تصدق بالله أنا لو منهم أروح أموت والله والله العظيم العلمانيين دول أنا لو منهم أروح أموت ما عندهم دم أمة مسلمة رغم الحرب الشرسة من عهد محمد علي لعهد محمد حسني وتقول أمتنا المصرية نعم للإسلام ولا للعلمانية أنا لو منهم أروح أموت بس ده وعد الله وإحنا مؤمنين أن الذي يملك الأرض والسماء والكون كله هو قال الله الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ها فسينفقونه لا خلي بالك بس من كلمة فايه فسينفقونها ديا عشان تبقى الحسرة الأولى ثم تكون عليهم حسرة دي الحسرة الثانية ثم يغلبون سبحان الله يبقى لا صلاح للدنيا إلا بالدين طب العقيدة دي يعني ايه ما عقد الانسان عليه قلبه في ثلاث ارقام لازم تحفظهم انتوا اخدتوا بالكم انا قلت لكم في الاول في ثلاث تفاعلات يوصلونا للسعادة ايه هم عقيدة وايمان زائد تنمية وعمران زائد اخلاق الاسلام تساوي صلاح الانسان جميل طب التلات حاجات التانيين اللي انا عايزك تحفظهم والتلات ارقام التانيين اللي أنا عايزك تحفظهم ويا ريت تكتبهم رقم تلاتة ورقم خمسة ورقم ستة كمان مرة تلات ارقام عايزك تحفظهم رقم ايه تلاتة ورقم خمسة ورقم ست رقم تلاتة اركان التوحيد رقم خمسة أركان الإسلام رقم ستة أركان الإيه الإيمان يبقى ثلاثة خمسة إيه ستة رقم ثلاثة أركان التوحيد رقم خمسة أركان الإسلام رقم ستة أركان الإيمان يعني إيه أركان التوحيد بما أن الله لنا قاعدة كده بنعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر المصرف لهذا الكون وحده دون غيره صح ولا لا صح هل يعتقد إنسان أن لهذا الكون رب ولا رب واحد رب واحد صح يبقى ربنا هو الرب الخالق الرازق المدبر المصرف لهذا الكون بس خلي بالك بقى يطلع لك واحد يقول لك ايه يا عم الشيخ انا عايز اشتغل تيجي في الصيف عايز تشتغل جميل ده حاجة رائعة فتروح تشتغل مثلا في ورشة فيجي الظهر يأذن عليك انا رايح اصلي يقول لك تعالى هنا بس تعال انت رايح فين يا آلة يا عم انا رايح اصلي هو الدين بيقول لكم كده الدين بيقول لكم تسيبوا الشغل وتروحوا تصلوا العمل عبادة آه العمل اللي ما يخليكش تروح تصلي في الجامع في وقت الصلاة عمل حرام وكسبه حرام بإجماع المسلمين لو أنا فاتح محل ببيع وجه المؤذن بتاع صلاة العصر أذن وما نزلتش المحل ورحت صليت الخمسة جنيه اللي هكسبها في وقت الصلاة مكسب حرام يبقى انت بتدخل على عيالك اكل ايه حرام طب بتدخل على عيالك اكل حرام طب هتكون النتيجة ايه هيطلع لك ابنك مجرم رخر تلاقي الاب يقول لك لما يجي يتشكل معاك هو انا باكلك حرام يا اله اه شفت بقى ممكن يبقى حرام ازاي ورسولك محمد يقول أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة يبقى الله هو الرب الخالق الرازق تؤمن أن الله هو الرزاق تؤمن بدي طب انت عارف الولا المرتبط ببت اللي ماشي معاها وبيكلمها الساعة 2 بالليل خد بالك انت ازاي الساعة 12 ونص من عينيا حاضر بعد منتصف الليل حتى صلاة الفجر وبعد كده فاصل سريع ثم نعود للبرنامج اه يا نصاب فالولا الساعة 2 بالليل بيكلم البت بتاعته بتكلمها ليه يقول لك شوف يا شيخ انا هرتبط بيها ان دي نيتي نية سودة ان شاء الله طب بتعمل كده ليه يقول لك الحب الحب بهدله يا اخوانا ده راجل مش مؤمن ايمان حقيقي ان الله هو الرزاق قال رسول الله هم الناس هنا بتصليش على النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي اجلها واتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته كمان مرة خلي قاعدتك في حياتك فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته علشان كده قال أحد السلف كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد انتوا معايا الناس اللي قاعده تتكلم ورا كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد يعني لو انا عايز اتجوز يا عم الشيخ ما عكش لا ما تعكش ازاي يا عم ده احنا لسه صغيرين يعني ما ينفعش ألعب مع البت بتاعتي عريس وعروسة لا ما ينفعش لأن هذا حرام ولا يجوز حرام يا ده احنا الناس هنا بتقعد تذكر بعض بالله ده يجوز لا لا يجوز يا إخواني هذا حرام وهو من جملة الكبائر التي نهى الله ورسوله عنها قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم إلا مع إيه ذي محرم انتوا معايا يا جماعة الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غير والله له الأسماء الحسنى والصفات العلى صح ولا لا ولله الأسماء الحسنى ها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون طب هنطبق قاعدة بما أن إذا بما أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وبما أن لله أسماء حسنى وصفات عليا إذا لا يعبد إلا الله قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أنت عارف خلي بالك كلمة محياي دي يعني حياتي حياتي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لبسي شعري تليفوني حياتي كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ينفع واحد يصلي لغير ربنا يصلي لغير ربنا يا عم الشيخ ده احنا ما بنصليش اصلا بنصلي كده بال... يعني هي هي وهي ماشيه كده انتوا تعرفوا يا اخوانا اللي بيسيب صلاه واحده بيحصل فيه ايه بيسيب صلاه قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال ابن كثير رحمه الله الغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه لمن أخر الصلاة عن أول وقتها وروى ابن ماجة بإسناد فيه مقال أن نبينا صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله طب ما اللي ما بيصليش خالص واللي ما بيصليش في المسجد هي صلاة الجماعة فرض اه فرض فرض على الرجال في أصح قولي العلماء يعني مش بمزاجك ما تصليش وتصلي في الجامع ولا لا طب راجل بيصلي ينفع يصلي لغير الله ينفع يصوم لغير الله ينفع يذبح لغير الله ينفع يروح لولي من الأولياء ويقول له بركاتك يا شيخ بطة يا زلبطة ويقوم عامل كده هو يقول له ابني في الثانوية العامة لو ما نجحتهوليش بنسبة 99.9 من عشرة في المية هزعل منك ينفع ينفع انظر لغير الله يا اخوانا كنت موجود في مكان من الامكنة كنت بدي محاضرة لاخوانكم في جامعة قنا في الصعيد فاخوانا هناك قالوا لي بقى عايز تشوف البدع والضلالات تعال بقى اما نوريك ايه اللي بيحصل في مسجد عبد الرحيم القناوي دخلت لقيت واحد واقف ماسك القبر كده جيت لك حافي جيت له حافي ليه اول ما شفت المنظر جيت له حافي انت اتسرقت يا هلا ماشي دخلت جوه لقيت ست حاطه ايديها على الشباك وبتقول له من السيبك اللي ما اتجوزني طب لما دون جاله حافي والتانية بتقول لما يجوزني والتالت بيقول اشفي لابني امال سيبنا ايه ربنا يبقى النهاردة العبادة حق خالص لمن لله لا شريك له لا نبيا مرسلا ولا وليا مقربا وكذلك من الإيمان أن تؤمن بأن المشرع المستحق أن يضع التشريعات دون منازع هو قال الله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا قال الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين العلمانيين بيقولوا الله له الخلق وليس له الأمر أمال الأمر لمين قالوا الأمر للشعب فما رأته أغلبية الشعب يسري حتى ولو كان مخالفا للدين ونحن نقول من قال بهذا فقد كفر قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون والجواب لا أحد أحسن من الله حكما ولا أحد أحسن من الله قيلا ولا أحد أحسن من الله حديثا أركان التوحيد ثلاثة توحيد الرب توحيد الأسماء والصفات توحيد العبادة طب وأركان الإسلام خمسة بني الإسلام على على خمس شهادتي انت عارف يعني ايه شهادة انت عارف لما واحد يقول هيروح يشهد في المحكمة يبقى لازم يكون ايه شاف بعينيه يعني انت بتشهد بيقين انه لا اله يسير الكون الا الله طلعت صفحات على الفيسبوك دلوقتي بتقول لا اله لهذا الكون واحنا المسلمين بنرد عليهم بنقول نحن نفخر ونقول لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام ايتاء حج صوم خمس أركان بس الخمس أركان دول مش معناهم ده الدين كله ده بداية الايه ده بداية الدين وصلت طب وأركان الإيمان كام ستة الإيمان ب بالله واحنا لسه قايلين إيمان بالله اللي هو ربا خالقا رازقا مدبرا الإيمان بالملائكة طب سؤال الملائكة بنات الله ليس لله لا بنت ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له سبحانه وتعالى ليس لله لا بنت ولا ولد يطلع لك واحد كده ماركة كفر أبو صليب انتهي يا يقول لك باسم اليسوع الإله الحي نقول له لا احنا مسلمين ما عندناش إلا بسم الله الرحمن الرحيم صح ولا لا الحمد لله على نعمة الإسلام ونسأل الله أن يمسكنا بالإسلام وأن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يبعثنا مع نبي الإسلام الإيمان بالملائكة الإيمان بإيه بالكتب تؤمن بكل كتب الله إلا ما أصابه التبديل والتحريف صح ولا لا وأن المهيمن على كل هذه الكتب هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأن القرآن نزل ليكون تشريعا حيا في الناس ولا نزل عشان نقراه في رمضان ولما حد يموت نقول له تعالى يا مولانا اقرا ربع وكل دي حاجات غريبة لا كان ايام النبي حد بيعمل سرادق ولا كان النبي بيجيب عبد الله بن مسعود يقريه ويقول له اقرا على اللي مات كل الكلام ده ما حصلش امال القرآن نزل ليه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فنزل انزل ربنا كتابا فيه ذكرنا وفيه حياتنا وفيه صلاحنا وإذا أعرضنا عن كتاب الله تعالى في الدستور إذا أعرضنا عن كتاب الله في التحاكم قولا واحدا سنفشل ألم يقل الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ألم يقل الله وإن تطيعوه تهتدوا ألم يقل الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ألم يقل الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إيمان بالكتب إيمان بالرسل إيمان باليوم الآخر أنت عارف الرجل المؤمن باليوم الآخر بيغض بصره لأنه لو ما غضش بصره في الدنيا مش هيشوف الحور العين في الجنة قال لا اه الحور العين عشان تعرف ان انت متشعلق في الهوى الحور العين دي ربنا وصفهم في القرآن قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جيبة ضيقة ما تبصش عليه استرتش في الحر اللي احنا فيه ده اوعى جزاء بما كانوا يعملون تدخل بقى اليوم الآخر وبعد كده القضاء والقدر راجل ماشي بعربيته الصبح ومشغل بحبك يا حمار وعيل بيرمي عيل بطوبة فراحت جاية في الإزاء يوم اسود النهارد ده يرضي الله لا الإيمان بالقضاء والقدر بيقول لك اتلم وقطع الله واحد اتنين لو نزلت بك مصيبة تقول قدر الله وما شاء فعل كنت راجل بشتغل في مكان من الأمكنة وبعدين الراجل اللي فوقي زحولني قال لي بس اركن انت يا حاج بس يا عم اخدت الاسباب كلها والراجل اللي فوقه بيدي بيدي فلوس وبيأكل فطلع ابكي بقى على اللبن المسكوب ويجي لي اكتئاب وانا ما عدتش همشي في الشارع وما عدتش هعمل وما عدتش هسوي غلط قدر الله وما شاء فعل بنت من البنات وده سؤال بيجي لي واحد قدم لخطبتها وربنا ما قدرش تكتئب وتقول اه ده انا هتبرج تبرج الجاهلية الاولى والبس لبس ضيق علشان حد تاني يتص في عينه ويتجوزني نقول لها لا قدر الله وما شاء فعل فكل شيء في هذا الكون يقع بتقدير الملك قال الله إنا كل شيء خلقناه بقدر تؤمن بده أؤمن بده توالي المؤمنين تحب كل المسلمين آه أحب كل المسلمين على ما فيهم من طاعة وأبغض ما فيهم من معصية تحبهم آه أحبهم تحب الصحابة تحب الصحابة هنا مش بتقول أبو بكر رضي الله عمر عثمان علي معاوية بن أبي سفيان خالد بن الوليد انت عارف انت بتقول رضي الله عنه دي تنجيك يوم القيامة لان في واحد تاني بيقف يقنط كده بيقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر الشيع الرافضي الخبيث بيقول كده انما انا بقول ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه عثمان عقيدة وإيمان طب لو أنا صاحب عقيدة سليمة وتنبل قعدتي أكل ونوم يديك دبلوم من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أنا مالي السؤال هل ينفعه الله تعالى بعقيدته الصحيحة ولا لازم يشتغل قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل صح ولا لا يبقى النهاردة أمة لا تنهض وبتشتغلش أمة لا تستحق تمكينا راجل في الصيف ما اخدش دورات تفيده في تخصصه هيفضل ورا ما مارسش رياضة عشان الطاقة اللي بتدخله لازم تخرج وهي هتخرج اما في الحلال او في الحرام فلو مارس رياضة وقوى جسمه نفعه الله تعالى بذلك صح واحد تالت ساعد ابوه في الشغل علشان يبقى ده بر بأبيه واحد رابع اتعلم الكمبيوتر وال ICDL علشان يبقى فاهم اعدائه بيفكروا ازاي امة هذا شأنها امة ناجحة ناجعة طب امة مبلطة في الخط امة بتشرب المخدرات امة بتتفرج على الافلام والمواقع الاباحية تعرفوا ان مصر ترتيبها رقم ثلاثة في العالم في مشاهدة الأفلام الإباحية ما تقدمناش في حاجة إلا في الهم دي كارثة ولا مش كارثة وأنا أبشركم الآن بأنه قد أقيمت دعوة بفضل الله ثم بإخوانكم هنالك في مجلس الشعب المظلوم وتم صدور قرار من الهيئة الإدارية العليا بإغلاق المواقع الإباحية في مصر ودي ستكون بداية الطهر إن شاء الله التي ينفع الله تعالى بها أهل مصر اللي موافق على إغلاق المواقع الإباحية يرفع ايده كده صورها ده يا محمد لا لا خليك رافع ده أنا عايز أشوف كده المجتمع الم... ده, ناس... ده الناس رفع ده الاثنين ده الناس وقفت وده يؤكد يا إخواني أن شعب مصر وأن شباب مصر حتى وإن عصى بعضهم ربه أنه يحب الله ورسوله صح ولا لا تنمية وعمران سيبها بس معك. تنمية وعمران وبعد كده آخر حاجة توصلنا للسعادة أخلاق الإسلام انتوا نسيتوا ولا نسيتوا قلنا ثلاث حاجات يوصلونا للسعادة واحد عقيدة وإيمان اتنين تلاتة أخلاق الإسلام انتوا عارفين الأمة اللي ما عندهاش أخلاق مهما كان معاها من الحق لا يمكن ان هي تنجح وانا داخل عليكم دلوقتي لقيت اه واحد بيقول الله الشيخ حسنين اهو وبيتريق عليا ده لو كان نصراني ورأى كبراءه هل يستطيع أو يجرؤ أنه يعمل حاجة زي دي السخرية من علماء الملة ودعاتها سخرية مما يحملون من فكرة صح ولا لا والله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يرسموا كاريكاتير لواحد زي الشيخ حسان ويعملوا ك... ويعملوا قناة الحقيقة القذرة تعمل فيديو راب ترسم الشيخ الشعراوي وهو بيرقص وترسم الشيخ أبو إسحاق وهو بيرقص راب وترسم الشيخ يعقوب وهو معمول له ديل أي إهانة للإسلام والمسلمين إن لم تكن هذه هي الإهانات والناس في مصر مش عايشة معانا مش حاسة باللي احنا فيه أخلاق الإسلام قال رسول الله إن المسلم المسدد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا رجل فرنسي رب بيت ابتعث عنده شاب مصر لما بنسافر في الابتعاث ربنا ما يكتب عليك يعني تسافر وتلزق في بيت من بيوت الناس دي فالراجل طبعا مسافر متعود بقى او الناس اللي هو اللي متعودين هناك اللي بيجي لهم بقى بينفجر بيصيع وتفاجئ يا اخوانا صليتوا على النبي فالراجل سافر شاب سافر زي حضراتكم سافر هناك فالراجل بص عليه لمدة شهرين وراح جايبه وعامل له استجواب قال له تعال اول حاجة انت مسرف جدا انت بتدخل الحمام خمس مرات في اليوم ايه يا اخويا ده انت هتخرب بيتنا تعمل ازمة اقتصادية تاني حاجة انا قعدت يا اخويا ابص لك لا شفتك داخل عليا بواحدة ولا ارتبطت ولا كلمت واحدة بالليل ولا قعدت على الفيس ظبطت ولا اي حاجة وما شربتش درينك يعني خمرة ايه ده انت ايه قال له انا المسلم الله اكبر الله اكبر اسلم هذا الرجل بمجرد ان رأى اخلاق هذا الايه الشاب الدين بيحجز شاب عن الزنا وبيحجزه عن الخمرة يبقى دين الحق ولا لا فأخدوه واحد قال له بقى عايز تشوف الإسلام انزل مصر المحروس نزل بقى لقى اللي بيشغل أغاني على موبايله ولقى اللي بيشرب شيشة جنب الحسين فدخل صلى في الجامع الأزهر وأول ما خلص الجامع الأزهر قالوا له تعال شوف بقى الإسلام تعال بقى ما نديك الحسين بقى يا ابني حسين ايه بس الله يهديك راح لقى اللي بيسجد للقبر واللي قاعد يتبرج بالقبر بدع وضلالات فخرج هذا الرجل وقال ما خرجت من دين تعبد فيه الأوهام لأدخل دينا تعبد فيه الأوثان وكفر بالله الراجل جالنا مسلم خرج ده بره طب بالله عليك خليه بقى الراجل ده دخل جامعة من جامعات المسلمين وشاف القذرات اللي احنا بنشوفها خليه يمشي في شارع من الشوارع ويشوف الزبالة اللي مرمية في كل حتة خليه يمشي ويقول لك انت مسلم اه طب وريني موبايلك كده ويلاقي مقاطع خليه يمشي ويشوف بنت من بنات المسلمين وهي عريانة ولابسة ضيق ونست أن رسول الله لعنها في كل لحظة واللعن هو الطرد من رحمة الله لمجرد التبرج تعرفين تبرج الجاهلية الأولى إن واحدة تمشي بس وفتحة العنق مفتوحة أظن تبرج الجاهلية الأولى ده كان رحمة الرحمة لو النبي عليه الصلاة والسلام بعث وشاف اللي بيحصل سيقول إليكم عني أنتم ما أنتوش تبعي ثلاث حاجات يوصلونا للسعادة واحد عقيدة من النهاردة لازم تتعلم عقيدتك لأن أنت لو صليت وصمت وزكيت وعندك خطأ في العقيدة لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجة عقيدتي طب اتعلمها من ايه اكتب بقى اديك بقى اسم كتاب تجيبه تتشقلب كده وتوصل له الكتاب اسمه ايه اسمه حقيقة التوحيد اسمه ايه حقيقة التوحيد لمين للشيخ محمد حسان معايا الكتاب اسمه ايه حقيقة التوحيد مين هنا من المنصورة ده الامة كلها ده انت الرجالة كلها تبعي عارفين مكتبة فياض عزبة عقل بس عمرو الراجل بتاعنا بقى يقوم بال... بدور الموصلات طب احنا عاملين مسابقة على مستوى الجمهورية في كل المعاهد والجامعات اللي دخلناها احنا دخلنا الحمد لله تقريبا 60 جامعة في مصر معايا يا اخوانا انا ان شاء الله هخلص واجاوب على بعض الاسئله وننزل كلنا نصلي ولا مش هتصلوا معايا انا حاسس ان في ناس هتخلع خلي بالك زب... زبون زبون ما أنا ان شاء الله هنصلي مع اول وقت في الاقامه مش في مسجد هنا في مسجد صغير طيب مش في حوش هنصلي كلنا في الحوش ايه رايكم اتفقنا المسجد كبير والباقي يصلي عادي المسابقة اللي احنا عاملينها على مستوى الجمهورية عشان كل الناس تدخل فيها المسابقة دي في تلخيص رسالتين صغيرين كده في تلخيص ايه عارفين الكتيبات الصغيرة تلخيصهم نكتب اللي فهمناه في شكل نقط نكتب اللي فهمناه في شكل ايه نقط واخر نص صفحة تكتب ايه الحاجات اللي كانت غلط واتصححت لما ايه لما قريت الكتاب اللي احنا عايزين نلخصه اسمه ايه اسمه ماذا يريد الله منك انا عايز كل مسلم يقرا الكتاب ده حتى لو مش هيدخل مسابقه اسمه ايه طب انا ما بحبش القرايه ما انت لما تقرا الكتاب ده هتعرف ان انت عرفت دينك خريطه الاسلام الكبير كبير والوسط وسط والصغير صغير خريطه الاسلام كلها واضحه في ايه في دماغك كتاب اسمه ايه ماذا يريد الله منك ل- لعلي ابن القاسم هيتلخص الكتاب ده في خمس صفحات اول اتنين هيطلعوا الاوائل ده على مستوى الجمهورية هيطلعوا عمرة رمضان ان شاء الله عمرة رمضان اللي هيطلعوا الاوائل ما هو عمرو هيوصل الابحاث وبقية الناس اللي فازت هتاخد هدايا صحيح البخاري صحيح مسلم وبعض هدايا مالية كل مسلم ومسلمة انا عايزهم يدخلوا حتى لو ما بيحبوش القراية وصلت الكتاب اسمه ايه ماذا يريد الله منك مراد الله مني في عبادتي ايه مراد الله مني في عقيدتي ايه مراد الله مني في, في سلوكي ايه مراد الله مني في اخلاقي ايه ازاي ادعو الى الله ازاي اثبت ما ارجعش وصلت ولا لسه حاضر ماشي يا اخواني يبقى ماذا يريد الله منك تاني حاجة انا عارف ان تلات ارباع الايه الاسئلة بعد اذن استاذنا طيب حاضر طب طب اكمل اكمل بس النقطه دي وهرد على حضرتك تلات ارباع الاسئله كلها هتبقى يا اخواني من وجهه نظري يعني هتبقى في مشاكل بدأ الإنسان فيها من أول تالتة إعدادي هو طالع والمشاكل دي في بعضها بتبقى بتبقى عائق بيني وبين ربنا يعني بعض الناس ما بتصليش ما بتصليش ليه لأنه نزل مش طاهر طب مش طاهر ليه ليه لأنه ارتكب العادة المحرمة إزاي أتوب من القصص دي كلها لكم في النت ولا ملكوش الرجالة نتيته طب اول حاجة انا بسمع كتير وبنفذ قليل ليه بسبب قسوة قلبي صح طب ازاي الين قلبي اكتب بقى اللي هقولهولك ازاي الين قلبي قلبي ده يلين ازاي نكتب الكلام ده بسرعة لأنه كلام مهم لان انا حاسس ان تلات ارباع الاسئلة هتبقى في ايه في الفكرة دي واحد هتسمع النهاردة النهاردة شريط أنين المذنبين شريط ايه أنين المذنبين للشيخ خالد الراشد هتعمل بقى جو شاعري كده هتقفل عليك النور وتقفل عليك الأوضة وتقفل موبايلك وتقول لأبوك أمك أنا نايم وتسمع الشريط ده أول ما هتسمعه أنين المذنبين أول ما هتسمع الشريط ده فجأة هتلاقيك بتعيط اللي ما عندوش تسجيل ينزله من على الموبايل واللي ما عندوش موبايل يستلف موبايل واللي ما عندوش الاثنين يدعي ربنا بقى وخلاص أنين المذنبين للشيخ خالد الراشد ايه اللي هيحصل هتلاقيك فجأة بكيت وهتلاقيك فجأة عيطت صح دي اول بداية التوبة دي اول بداية الايه التوبة تبت النهاردة اه هلتزم وهعمل ورقة كده كلنا ان شاء الله نعمل ورقة من السبت للجمعة ورقة بايام الايه الاسبوع انتوا معايا يا جماعة من السبت للجمعة تعمل فيها خمس عبادات تلزم بيها نفسك خمس صلوات في المسجد جماعة ورد قرآن مش لازم مش لازم جزء ان شاء الله 10 ايات بس حافظ عليهم يوميا ما انزلش من بيتي الا وهم ايه مقريين ورد اذكار عارفين كتاب حصن المسلم تقروا منه مسلم ما عندوش حصن المسلم ما يزعلش بقى لو اتربط لو اتحسد لو حصلت له مشاكل صح ولا لا أربعة قيام ليلة واحدة ليلة واحدة دي اللي هي ايه لا ليلة واحدة بس يصلي قبل ما ينام ثلاث ركعات ويقف يدعي ربنا يقول له يا رب أنا فيا واحد اتنين تلاتة أربعة وأنا ضعيف ومحدش هيعني إن أنا أسيب المعصية الفلانية دي إلا أنت كلمه كلمه باللي تقدر عليه صح آخر خام خامس حاجة تحضر درس شبابي شبابي يعني ايه درس بيكلمك انت طب لو ما عندناش يا عم الشيخ انتوا في المنصورة بقى حازم شومان لا علي قاسم لا احمد جلال عندكم كتير اعمل ايه هنزل السلسلتين اللي هقول لك عليهم وتسمعهم يوم كل يوم جمعة من المغرب للعشاء السلسلة الاولى اسمها سلسلة على فين يا شباب سلسلة ايه على فين يا شباب للأخ دكتور حازم شومان ماشي دي بتعمل ايه دي بترقق القلب طب يا عم الشيخ انا عندي مشاكل ان الله لا يستحي من الحق عندنا مشاكل العادة السرية عندي مشاكل بتفرج على افلام عندي مشاكل ان انا مرتبط عندي مشاكل ان انا بشرب عندي مشاكل عندي مشاكل ان عندي غلص في القلب اعمل ايه في سلسلة يا اخوانا احنا عملناها بقى لعلاج المشكلات دي اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول سلسلة ايه الشباب مشكلات وحلول كمان مرة سلسلة ايه واحد عنده مشكلة العادة السرية ونفسه يتوب منها هيسمع شريط قبل ان تنفذ الصلاحية قبل ان تنفذ الايه الصلاحية واحد بيحب وهيمان ما انا هقول اهو الشريط الثاني واحد بيحب واحده وعايز يتوب من القصه دي هيسمع شريط الحب عذاب واحد ثالث الدنيا ماشيه هيسمع شريط الجريمه الكبرى واحد بيشرب سجاير او شيشه او حشيشه ونسي يتوب شريط الوهم القاتل واحد نفسه يلتزم بس عنده شبهات يسمع شريط دعوني التزم واحد نفسه يخ... ينصر الدين زي ما الاخ كان بيتكلم وبيقول لازم ننصر الدين وننصر الناس اللي في سوريا اللي بتتدبح على ايد الراجل النصيري العلوي المجرم الكافر اللي بيقول انا الله لعنة الله عليه الى يوم القيامه هعمل ايه هتلاقي شريط بيقول لك عقيدة خدمة الدين نجيب السلسلتين دول منين من مكان من اتنين اما موقع way to الله الطريق الى الله موقع الطريق الى الله او لو ما لقيتش الكلام ده هتدخل على group group او صفحه يعني في group وفي صفحة group الشيخ علي قاسم على الفيسبوك انشره يبقى جزاك الله خيرا يعني لو لو تقدروا تنشره يبقى جزاكم الله خير ماشي طب ولو عندي مشاكل وحاسس ان في مشكلة عائق بيني وبين الله وعايز حد يعني اتناقش مع حد فيها هترسل لنا او هتتراسل مع معانا في موقع الطريق إلى الله قسم اسمه راجع لك يا رب هيرد عليك واحد من اتنين حازم شومان أو علي قاسم أو تتواصل معايا على الجروب الشخصي والإخوة الأدمن المسؤولين بيوصلوا لي لو في مشكلة كبيرة بت إيه بتوصل لي مباشرة وصلت يا إخواني أظن دي أكتر الأسئلة اللي إيه اللي جاي آخر حاجة عشان نقوم نصلي بقى طب حاضر انا يعني بعد اذن حضرتك اخر حاجة عشان نقوم نصلي لازم كل واحد فينا يا اخوانا حتى حتى ولو كان وحش يعلن انتماءه الآن للإسلام تعرفين ان في حرب شرسة رهيبة لتشويه صورة الإسلام والإسلاميين في مصر بل وفي العالم صح ولا لا لازم النهاردة نثبت انتمائنا لديننا واحد نسمع لعلماء المسلمين لما الشيخ حسان يقول لنا كلمة يبقى عايز مصلحة الأمة دي ولا مش عايزها يبقى ننفذ ولا لا قال الحسن إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة والجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة يبقى لازم أخد بالي إن في مجرمين هم شايفين واخدين بالهم كويس قوي من المجرمين دول صح ولا لا اتنين لازم انشر ديني اخواني واخواتي اللي ما حضروش معايا النهارده قال لك يا عم ده هيخنقنا يا عم هيوجع دماغنا الناس دي فيها خير بس عايزه حد يقرب منها صح ولا لا الناس في بلدنا فيها خير بس عايزه حد يقرب منها ويبقى فاهمها صح اصحابي اللي معايا عايز حد يقرب منهم وياخد بايديهم صح لازم ان انت توصل له الرساله اتوزعت عليكم مطويات صح مطوية خلي بالك من عينيك لو سمحت ده للصبيان خلي بالك من عينيك لا مفاتيح الرزق لا انت عايش ليه لا ميدان التحرير لو سمحتم ما هو المفروض عمرو كان قام بالواجب ده يعني ما قامش بالواجب ده اضربوه هو كان المفروض ان انا متفق معاه انه في حاجات هيطبع ويجيبها ما جابش حاجه اضربوه ما انا بقول لك خلاص ما انا التصريح خلاص انا قلت لكم يعني الحاجات دي انا عايز كل واحد يصورها عشرين طب لو, المطمو... لو المطوية غامقة اخلي حد يكتبها لي واقوم او على الفيسبوك واقوم بدور النشر لها علشان يبقى ليا بصمة فيجي سيدنا النبي يوم القيامة يقول لك تعالى انت عملت ايه تقول له يا رسول الله كنت في المعهد ولقيت واحد زميلي بيبص على الحرام فاديته المطوية دي يا رسول الله في بلدي كانوا بيعملوا بدع وضلالات فلما قريت كتاب ماذا يريد الله منك قلت لهم الصح من الغلط وعلمتهم الدين صح ولا لا هي دي البصمة يا إخواني وقد قال رسول الله من دل على خير فله مثل أجر فاعله يعني ربنا يتقبل منا ومنكم يا إخواني اللهم انصر دينك وأولياءك اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن تنزل هدايتك ورحمتك ومغفرتك على إخواننا شباب هذا المعهد وبنات هذا المعهد وسائر شباب المسلمين اللهم إنا نسألك أن تهدي عصاة المسلمين اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم إني أسألك أن تشرح صدورنا وإياهم إلى الحق يا رب العالمين اللهم اهد كل شاب مسلم واهد كل بنت مسلمة اللهم نزل هدايتك ورحمتك ومغفرتك علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في بس واحد بعت لي سؤال أظنه ده مهم بيتكلم يعني بيقول الدنيا ملخبطة دلوقتي والناس قاعدة تقول مجلس الشعب عمل ايه ونختار ايه والمرشح الرئاسي اخوانا انا عايز اقول لكم حاجة ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في لحظات صح ولا لا اول جلسة كانت لمجلس الشعب يوم 23 واحد 2012 صح يعني يقول قول على اول اتنين احنا النهاردة 23 أربعة يعني بقاله قد ايه يا راجل يا راجل بقول لك اول شهر اتنين ده لسه ما كملش تلات شهور صح انت عايزه في تلات شهور يعمل ايه وهو مكبل الايدي ومش عايز يدخل البلد في فوضى اكمل طب اكمل النقطة دي بس وانا سيبك تقول اللي انت عايزه حاضر حاضر بس ممكن اكملها بس الميكروفون معايا وبعدين اديهولك انتوا معايا معايا يا اخوانا فانا عايز بس منكم ان انتوا تتصوروا الواقع كويس لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره في خطبة جمعة خطبتها الجمعة اللي فاتت ببين فيها ايه اللي بيحصل كويس جدا بشكل مرصود ففي مح- خطبة اسمها شهادتي او شهادة للتاريخ دي هتلاقوها برضو على الجروب الشخصي يا ريت كل انسان عايز يفهم ايه اللي بيحصل كويس يسمعها ويسمعها كويس علشان هيشوف ايه اللي بيحصل حواليه بالنسبة لمرشح الرئاسة وموقف علماء المسلمين علماء المسلمين أذكى مما تتخيلون فلم يعلنوا موقفهم بشكل واضح لأن كل ما بيطلعوا واحد ويقفوا جنبه تطلع أمه أمريكية يطلع يهودي يطلع قطري مفيش مانع أنه ممكن يقول لك أبو صليبة طب الحل إيه؟ رد سجون مش هزعلك ماشي يا أستاذ جزاك الله خير فعلماء المسلمين قالوا لن نعلن موقفنا إلا بعد يوم 26 أربعة طب ليه؟ علشان يكون اتغلق اتقفل باب الترشح للرئاسة ثم بعد ذلك سيظهر مين اللي هي ايه اللي هيبقى موجود ونبشركم بأن المرشحين الإسلاميين سيجتمعون معهم وقد اتفقت كلمة العلماء أن الكل سيتنازل لواحد لتكون كلمة المسلمين جميعا في مصر على واحد حتى لا تتفتت أصواتنا فيظهر أمثال المجرمين المنافقين الأخ اللي بيقول كيف نطبق الشريعة الإسلامية في دستورنا وهل تطبيقها وتطبيق الحدود فقط ده ده الكذابين يا ابني اللي قالوا لك كده اللي فهموكم ان الدين مجزرة ان الاسلام ان انت رايح المجزر الالي ده مش الاسلام يا ابني الحدود جزء من الاسلام يا اخوانا الاسلام عقيدة سليمة وشريعة حاكمة واخلاق قويمة هذا اسلامنا الذي ندعو الناس اليه فليه دايما انت بتبص ان الاسلام اذبح واقطع ليه يا عم احنا في مجزر ماشي دي النقطة اللي انا عايز اوصل لها اتنين هطبق الشريعة ازاي قالت عائشة رضي الله عنها ما بتقولوش رضي الله عنها ليه كان اول ما نزل من القرآن آي المفصل ايات المفصل دي من سورة قاف لسورة الناس صح دي ايات بتتكلم عن الجنة والنار واليوم الاخر ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقلنا لا ندع ذلك أبدا فاستفاد علماؤنا أن ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في إيه؟ واحدة واحدة انت عايز الناس تلتزم ماشي هيحصل وهتطبق الشريعة بس حسب طاقة الناس ووسعها يا أخي لأن أنا لو أخدت واحد بقاله مش زي ما بيقولوا 30 سنة بقاله 70 80 100 200 سنة قافل عينه كده ورحت مدخله على كشاف نور مرة واحدة يتعمى يتعمى صح ولا لا إنما أنا لو أخدتهم بنظام سياسة النفس الطويل والسنة دي الاستراتيجية بتاعتي إن أنا هطبق واحد اتنين وبس والسنة اللي بعدها تلاتة واربعة صح وخمسة وستة الناس هتستجيب ولا لا حد يا اخوانا عايز يبقى وحش في انسان في الدنيا نفسه انه يبقى انسان مش كويس بس فبالراحة سنصل الى بغيتنا بالراحة سنصل الى واحدة ايه واحدة ماشي يا اخوانا طب القصة دي ممكن بقى تسمعها بشكل تفصيلي بقى ما احنا هنروح نصلي يا حاج خلاص تسمعها بشكل تفصيلي في محاضرة شهادة للإيه للتاريخ ماشي يا جماعة ربنا يتقبل منا ومنكم يا إخواني طب إيه رأيك نصلي مع بعض نصلي وقول لي بقى اللي أنت عايزه قول سؤال
ما زال يعني في البلد في موت نظام الاسلام لازم الشعب ثم دكتور على التجاره المصريه صح لان قريت قريت من بعض جريده امريكيه من حق الامريكان ان هم يدخلوا من بعد الثوره لحمايه البلد صح هل ده يستحق انه يكون مسلم ده؟
لا هو من ما نكفروش إنما هل يستحق أن يكون مفتي لا بس كده وصلت أنا معاك في دي طب يلا عشان نصلي مع بعض سلام